سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم توقفنا في الحلقة السابقة آه، عند أركان الإيمان وقلنا في ركن وواجب وفي سنة وشرحنا آه، أركان الإيمان ثلاثة يقين بالقلب تصديق باللسان إقرار بالعمل آه، وتص... آه، تص... يقين بالقلب إقرار باللسان تصديق بالعمل تصديق لهذا الإيمان عن طريق العمل فكنا بنتكلم في النقطة الأولانية اللي هي يقين بالقلب وقلنا ان اليقين ده معناه انك انت تؤمن بدون اي شك تؤمن بدون اي شك اخواننا بتوع الانجليزي يقول لك to believe without any doubt مفيش اي شك عندك يقين يقين وكنت بتكلم على حته ان بعض الناس يخشوا على مواقع غير اسلاميه وهو مش مؤهل فيسمع كلام يقول لك انا انا اتلخبطت شككوني شككوني طب لما انت بيشككوك دخلت ليه لا انت انت دلوقتي فاتح على بكابورت على البلوعه بتاعت المجاري دي واحد فاتح بلوعه المجاري ها وعمال يشم طب بتشم ايه يا حبيبي والله عايز اشم فهرنهايت دي فهرنهايت دي ريحه منيله لان ريحه نجاسه طب ما انت اللي سبب انت فاتح ب- بل- بلوعه وعايز تشم فهرنهايت ولا تشم بتاع ده Old Spice ولا ايه الهبل ده لا ده ريحه نجاسه فاقفلها
سنعود
لما لما تتكم بتاع بتاع تعب تسلكها بتاع ده موضوع تاني لكن كذلك انت مش مؤهل اسلاميا ما عندكش علم شرعي ها خد العلم الشرعي من العلماء الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر وكل انسان اهل ذكر في تخصصه في تخصصه انا راجل عندي علم شرعي الحمد لله لكن ما اعرفش شيء في الطب والله فبروح للدكتور اساله بحب ابني بقى اروح للمهندس يبني لي باخد الروشته واروح للصيدلي والله ما فاهم فيها حاجه هتقول لك دي خربشه كده ما اعرفش كاتبينها ازاي دي هو يديني الدواء باخد الدواء زي بالظبط لما قيل ان امام أح... آه، محمد عبده لما واحد من الاجانب يسأ- ساله يعني انتوا عندكم كل حاجه في القران آه، ما فرطنا في الكتاب من شيء قال له اه عندنا الايه دي كده اهو. قال له طيب آه قول لي مش كل حاجه عندكم في القران اه شوال الدقيق يعمل كام رغيف قال له حاضر اجيب لك الاجابه بكره ان شاء الله وراح سال فران فاظن مش عارف قال له يعمل ألف او حاجه زي كده يعني ها فراح للراجل وقال له شوال الدقيق بيعمل كذا رغيف قال له لا صح هي دي صح اه بس ورهاني في القران كده وانا مستعد اسلم دلوقتي وريني كده ايه بتقول شوال الدقيق بيعمل كام رغيف قال له لا ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وانا مش اهل ذكر انا مش فرام فرحت اسال الفرام بتاع الخبز بتاع المخبز اللي بيخبز العيش فقال لي يبقى اللي ما عندوش علم يتعلم العلم الشرعي من العلماء وبقول من العلماء معلش سامحوني في الالفاظ احنا عندنا علماء وعندنا عوالم علماء قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم عوالم تربت تي وهشك هشك دول ما يفهموش في الدين لا انت اللي يغيظك ايه بص في رمضان كده قبل رمضان ما يجي وب- وبعد في اواخر رمضان يقول لك صفحه الايه الفن طيب يروح يسالوا اللي بيسموهم فنانين بيسموهم هم فنانين وايه الفن في ده انا مش فاهم انا ايه الفن ان انا انام جنب واحده مش مراتي والعياذ بالله و- و- و- و- واقول لها يا يا مراتي قوم يا ام عبده تقول لي قوم يا ابو عبده هو ايه الهبل ده طب ده ده زنا ازاي انام جنب انام جنب واحده في السرير وهي مش مراتي اه لا ده فنان قدير وهي فنانه قديره قديره قديره في ايه ايه القدره هنا وايه المقدره ده ده ده وضع ده حد يقبل ان مراته تنام ولا بنته ولا عرضه وشرفه واحد ينام جنبها في سرير والكاميرا بتصور ويادي الفضايح اللي طالعه بتنشر وتقول لك اه آه، دول فنانات دول ده ده الف... اه انت ضد الفن اه انتوا اصلكم ما بتفهموش في الفن ده فن ده ده فن ولا عري وزنا وقلة أدب وفسق في الفجور والقول والفعل صدق الله القائل سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا في الدنيا ها لسه وفي الآخرة لسه في الآخرة بقى كمان والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنة مش معناها في الضرب والتعذيب بس لا طب ما ممكن تضلني والعياذ بالله تفتني عن ديني لما افضل اشوف بقى كل ما اتفرج على البرنامج كل ما ابص على التلفزيون واحده شعرها عريان شعرها عريان شعرها عريان شعرها عريان شعر... خلاص شعرها عريان يبقى الشعر مش عوره بقى ده الشعر عادي بقى عادي عادي الله امال فين سوره النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فتحه الصدر دي كلتين السبعه دي وتدار الشعر ده النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الحكام الظلمة المجرمين ونساء كاسيات عاريات مغطية حتة ومبينة حتة أه؟ مائلات بعيدات عن طريق الله مميلات غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها رؤوسهن يا أخوات رؤوسهن شعرها كأسنمة البخت سنام السنام اسنمه يعني السنام جمع سنام والبخت اللي هو الجمل الدندوشه بتاعت الجمل اللي فوق دي شعر بتاع الجمل كاسنمه البخت المائله عشان شعرها باين في صحيح مسلم لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يشم على مسيره كذا وكذا اه يطلعوا لنا بقى يا راجل بقى واحده بتصلي وتعرف ربنا وعشان شعرها بس تقول لي روح قول للنبي انت بتقول لنا روح قول للنبي انا مال انا روح قول للنبي عليه الصلاة والسلام الله يقول في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث أنا هقول لك آه. المهم يجيبوا لنا دول اللي بيسموهم فنانين ويسألوهم في الدين وتفطس بقى من الضحك على الفضايح بقى والله العظيم كنت محتفظ بالجريدة أيام ما كنت في مصر واحد بيقول لك بيذبح الذبيحة بتاعته اه يوم الوقفة يوم وقفة عرفات يقول لك يوم وقفة عرفات أقوم الصبح ومش عارف إيه وأذبح الذبيحة ذبيحه ايه؟ ده بكره اسمه يوم النحر اللي هو يوم عشرة يوم عرفات ده يوم تسعة وقوف بعرفه يوم عشرة اسمه يوم النحر وبنكون في منى ده بيعمل ايه ده؟ احنا بنطلع من عرفات يوم الجمعه المزدلفه بالليل وبعدين بنروح على منى تاني يوم عشان في ثلاث حاجات عندك نحر ذبح وفي حلقه او تقصير في حلقه او تقصير وفي ال- النحر وفي رمي الجمرات تعمل اتنين تت... المهم يعني دول يفهموا ايه في الدين دول والله والله ساعات بيجيبوا رقصات اللي طالعه والعياذ بالله بتستعرض جسمها والعياذ بالله انا بقول لك شعرها بس فما بالك بجسمها وتتكلم في الدين تقول لك التين بتاع ربنا التين اه تين صح في تين وده بينقسم قسمين تين برشومي وتين شوكي ده موضوع تاني لكن في دين دين مين اللي يتكلم في الدين واسال مين انا لسه في العمر اهو واحده طيبه ما شاء الله كده يا عم الشيخ عرفتني يعني آه. يا عم الشيخ وجدي آه. طب كويس اسالك بقى لحسن انا سالت واحد قلت له تع- تعالي بس دقيقه واحدة. اللي انت سالتيه ده مين والله يا عم الشيخ لقيته ماشي كده آه، وانت بتسالي يا حد يا مسلمون ديننا يهون علينا للدرجه دي ان انا اسال اي حد لا يا ناس لا يا ناس اتقوا الله لابد ان تسال واحد يكون عنده علم شرعي فاسالوا مش اي حد اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انت في حياتك لو طلعت لك حبه في قفاك زي اللي كان بيغني حبايه طلعت في قفايا جبت لها مرهم ترميسين قالت لي شكرا مش عايزين لو طلعت لك حبايه في قفاك بتطلع تجري على دكتور عادي لا انا عايز دكتور مخضرم دكتور يكون آه، دكتور آه، ال experience والخبره و- ويكون راجل شعره ابيض وعجوز عشان اول ما يبص يشخص كويس امال امال دينك استسهلت فيه ليه
نور الإيمان الإيمان سيهدينا
والله تلاقي ناس قاعدين على القهوه وبيلعبوا يمكن والعياذ بالله الطاوله دي لان الطاوله دي حرام بالمناسبه يعني آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من لعب بالنرد شير النرد اللي هو الزهر شير النرد الشير اللي هي الطاوله فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه زي ما يكون حاط ايده في لحم خنزير كده والدم بتاع الخنزير طالع من بين صوابعه كده منظر يقرف يعني وحديث اخر رواه الامام احمد يقول من لعب بالنرد الزهر فقد عصى الله ورسوله فقد عصى الله ورسوله قد خش على الفعل الماضي تفيد التوكيد اذا دخلت قد على الفعل الماضي تفيد التوكيد قد افلح المؤمنون الى اخره فادي اهو شوف ليه بقى عظمه الاسلام انك ما تعتمدش على ظهر لا ولذلك انت بال- اول ما بتخلص صلاه بنقول ايه عشان نعرف بس المعاني ودي كلها معاني ايمانيه اول ما بخلص صلاه اه السلام عليكم ورحمه الله على اليمين آه. السلام عليكم ورحمه الله على الشمال اه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليه انت طالع من صلاه اهو. انت ما كنتش في حته يعني مثلا تبص على منظر لا بالعكس ده انت عينك في موضع سجودك وايدك اليمين على الشمال م? امال بتستغفر الله على ايه اول ما تخلص صلاه استغفر الله على ان انا ممكن اكون قصرت في العباده ما اديتهاش كامله ولذلك هي المعاصي ايه هي المعاصي زنا وكفر ولواط و- وخمره وخنزير وبس لا وانت بتستغفر ليه يجي واحد يقول لك انا الحمد لله في حياتي في عمري من فضل الله اكلت خنزير ولا شربت خمره ولا زنيت ولا ولا ولا ولا ولا او أو- طب بتقول استغفر الله آه، على ايه على العبادات وما قدر الله حق قدره سورة الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أنت مقصر في حق الله مش في الجانب السيئات وم- لا حتى العبادة مش م- وما قدر الله حق قدره طيب استغفر الله استغفر الله استغفر الله خلي بالك اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ركز بقى اللهم لا مانع لما اعطيت والله ورب الكعبه لو ربنا اداني ما حد يمنع ورب الكعبه هي ورانا أهي. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت لو الله منع ورب الكعبه ما حد هيديني هم؟ ولا راد لما قضيت خلاص قضاء الله انتهى ها خلي بالك من اللي جاي بقى ولا ينفع ذا الجد منك الجد ايه الجد الحظ الحظ اوعى تقول فلان ده اه لاكي ده محظوظ آه ده ده لابس حظاظه آه ده ده بيضله في ال في ال ايه, ده؟ إيه الهبل ده ولا ينفع ذا الجد مفيش حد يقول لي- انت تقول لي ده محظوظ او مش- هو الله منك الجد فشوف بقى الانسان لما يتحرر كده بالايمانيات مع الله تبارك وتعالى يقول لك ياه كانت جايه بس اي مش عارف ايه ده- ايه اللي هو ايه يعني والله ما كانت جايه ما دام ما جاتش والله انا بحلف بالله فلان اه يا ده بيضاله يا عم ده ده آه ده- ايه اللي هو ايه يعني ايه بيضاله يعني محظوظ ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحظ منك يا رب دي ايمانيات دي ايمانيات فتلاقيه بيلعب قاعد يلعب طاوله كده والعياذ بالله وده حرام وهو بيلعب كده اه اه لا حرام حرام آه حلال حلال توكل على الله ده فقيه الطاوله ده ولا ايه؟ مين قال لك حلال ومين قال لك حرام؟ تفتي بدون علم مصيبه كبيره والله والله اكبر المصايب والناس مش واخده بالها. سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اسأله كده قول له درست علم شرعي فين يقول لك لا ما انا حافظ قرآن من سو... ايوه ما بتكلمش عن حفظ القرآن ما الكمبيوتر حافظ قرآن احسن منك الكمبيوتر ما بيغلطش في القرآن ابدا ابدا ابدا وتدوس على الكمبيوتر تقول له الآية دي موجودة فين وجد لي الكلمة دي كم مرة في القرآن حاجة هيوج سبحان الله انا بتكلم على التفسير للقران تفسير الاحاديث العلم الشرعي استنباط الحكم من الدليل ده شغل العلماء انما انت تتكلم بدون علم شوف سوره ال- ال- الاعراف الله تبارك وتعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان وبعدين انت مش شويه كده اه وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بعدها وان تقولوا على الله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اوعى طلع لنا دلوقتي ال- العلمانيين ولا ولا مش عارف الليبراليون ولا المهجسون ولا وبعدين يتكلموا في الدين بدون علم درجه واحد طالع عمال بيقول لك ممكن الواحده آه، الحريه والديمقراطيه والملوخيه ومش عارف ايه آه، فممكن الواحده المسلمه تتجوز واحد كافر إيه هي حره الاصل الحريه اصل يا عم انت بتتكلم في ايه خليك انت في السياسه بتاعتك فن الكذب ما هي السياسه فن الكذب هم اللي بيقولوا كده السياسه فن الكذب ازاي اكذب انت حر اكذب سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا بيخاف أيكون المؤمن بخيلا بيطلع بس مش كتير نعم نعم أيكون المؤمن كذابا قال لا يقول لك السياسة فن الكذب لا ما عندناش احنا دي احنا السياسة في الإسلام المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت تاني السياسة ايه المحاورة في الممكن ممكن الفعل ده يتعمل اه طب تعال نتحاور ناخد وندي المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت ثوابت لا يا حبيبي ما نتكلمش فيه وما تقربش منه فمش اي حد يفتي في الدين ومش اي حد يتكلم في الدين يا بتوع السياسه فن الكذب خليكم في السياسه بتاعتكم يا ليبراليون يا علمانيون يا اللي فاصلين الدين عن الدوله وكارهين الدين آه، إن- ابعدوا عن ال- ال- الاسلام وابعدوا عن آه، الفقه وابعدوا عن الضوابط الشرعيه ما تتكلموش فيها لان ما عندكوش علم شرعي ما عندكوش علم شرعي وبالتالي ما تروحش تسال اي واحد تقوليش انا مش عارف آه، سالت واحد ما والله عجبني واحد مره بيقول مصر فيها مش عارف كم الف طبيب وكم آه، الف مش عارف آه، مهندس وكم ايه و... وسبعين ولا تمانين مليون مفتي ايه ده قال لك اه ما هو اي حد بيفتي في الدين اي حد يفتي في الدين دلوقتي مع انه والله في حديث هو هو مش موضوعي بس ايه نشرحه لانه مهم جدا جدا جدا حديث حديث صحيح حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم رجل بص الراجل ده قتل تسعة وتسعين نفسا قتل تسعة وتسعين نفس ثم أراد أن يتوب لأن نيته طيبة نيته كويسة فعايز يتوب عمل إيه بص الغلطة اللي عملها فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب دل على ايه راهب مين راهب راهب يعني عابد ناسك يسيب الناس ويروح يقعد يعمل له صومعه في الصحراء كده ومش عايز ايه يتعامل مع الناس هو مع الله لكن ما عندوش علم ما عندوش علم شرعي راهب عابد عابد هو عابد مع الله ملوش دعوه بحد وما بيأذيش حد وما بيجيبش سيره حد و- وبعيد عن الناس وكافي خير وشره زي ما بيقول وفي الصحراء كده لوحده ايوه بس مش عالم ما عندوش علم لكن هو ما شاء الله عليه سأل عن أعلم أهل الأرض مش سأل أي حد فدل على الراهب ده ما عندوش علم شرع الراهب ده قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة نهارك اسود تسعة وتسعين وعايز تتوب امشي امشي امشي مالكش توبة لا لا لا لا فيش والله اه طب خلاص تعالى دب فقتله ما قفلها في وشي اعمل له ايه فكمل بهم المئة مم. ثم أراد أن يتوب في خير فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم أيوة كده تنضبط بقى الأمور مش راهب لا عالم إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة نعم ومن يحول بينك وبين التوبة بشرط اترك الارض التي انت فيها واذهب الى ارض كذا الارض اللي انت فيها دي فيها ناس وحشين وهم دول اللي بيخلوك تعمل السيئات والمعاصي اذا سوره الرعد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قاعد انا مع حشاشين طول عمري بحشش معاهم وعايز ابطل حشيش وافضل قاعد معاهم والله لا يمكن والله لا يمكن عايز ابطل سجاير وعلبه السجاير معايا مش ممكن ما تضحكش على نفسك الصحبه اللي انا قاعد معاها غير غير لابد من التغيير طب انا هقف عند الحديث ده ونكمله ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Thank you.